السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله انا احبكم في الله. وكيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ايها الاخوه إنني أريد حين أسائل حين أسائلكم كيف حال قلوبكم مع الله وتسكت فلا تجيب وتصمت فلا ترد أريدك إن لم تجب ولم ترد أن تفكر أن تفكر في إجابة لهذا السؤال كيف حال قلبك مع الله؟ حتى وإن لم تجد إجابة لكن فكر أريد أن يشغل هذا الأمر حيز حيزا من تفكيرك أريد أن يشغل هذا الأمر جزءا من اهتماماتك قضية من قضايا حياتك حالك مع ربنا إيه أخبارك مع ربنا إيه فكر فكر أريدك أن تفكر كيف ينظر إليك الله ماذا يراك اي عبد يسميك اطلاع الله على قلبك كيف حاله الله كيف يراه هذا امر خطير ومهم و... وليس بالبسيط ولا بالسهل لذلك يا اخوتي كان اهتمامنا بهذه القضيه اهتمام بالغ بعض الناس قد يرى مشغول باشياء اخرى يريد ان يسمع اشياء اخرى لا لا لا لا هنا الاول الاول والاهم قضيه القلب اللهم اصلح قلوبنا ونحن في طريقنا الى الله وفي سيرنا الى الله جل جلاله بدانا او وصلنا الى ان نتكلم عن علامات صحه القلب عشان تجاوب بقى اجابه صحيحه عن قلبك ها اخباره ايه احوال قلبك ده مع ربنا ايه ها عامل ايه يعني عايز تجاوب تعرف قلبك سليم ولا مريض ولا ميت تائه ولا مقيد ولا منطلق ولا قوي ولا ضعيف ولا مفتون ولا ثابت ولا متزحزح ولا متردد ولا مشتت ولا مقطع ولا مليء ولا منور ولا مظلم ولا كل ده محتاج تعرفه تقول لي طب واعرفه ليه هستفيد ايه لما اعرف ان قلبي مشتت هتعالج التشتت اللي فيه لا هتستفيد انك انت لما تعرف ان قلبك مشتت ان هو ده السر في ان المعاصي انت بتقع فيها وتتكعبل كل يوم فيها هتستفيد ان انت بتدعو ولا يستجاب لك ليه تعرف بقى ايه ايه الاسباب لذلك اخوتي تعالوا لنتدارس سويا وبسرعه علامات صحه القلب اخبار قلبك ايه تقول لي قلبي صحيح سليم طب ايه الدليل ها العلامه بقى علامات صحه القلب هو ده اللي احنا عايزين نبدا نتذاكره سويا اول حاجه ان القلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي صح كده كل الناس تعرف ان المعاصي حرام الحلال بين والحرام بين يعني النظر الى المرأة المتبرجة حرام زنا الناس كلها عارفة كده الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل والأمي والعامي كل الدنيا تعرف ان هو لو اتفرج على كليب في التلفزيون في واحدة بترقص ولا واحدة بتغني الكلام ده حرام معروف سهلة ما هيش مش محتاجة فتوى لا الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان قال هو كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ده كلام ربنا قرآن واضح طيب انت عارف ان الكلام ده حرام وانك انت لو عملت كده هتروح النار بتعمل كده ليه ادام انت بتختار ده المؤذي على النافع واحنا دلوقتي في ايدك ريموت اهو ممكن تجيب تسمع قران وممكن تجيب تسمع مزيكا وممكن تجيب كل المعاصي والف... وانواع الفجور في وقت واحد هتحاول كده تجيب قناه مكه تشوف الكعبه وتسمع قران كده قناه المدينه تسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجنبها كده برضو افلام وجنبها كده اغاني وكليبات وجنبها كده كله هتلاقيه موجود مع بعضه ده وده وده وده فاللي يختار بقى المؤذي على النافع ما يبقاش قلبه سليم صح ولا لا اللي يختار النافع ويترك المؤذي يبقى قلبه سليم اثنين من علامات صحة القلب ان يبقى القلب صحيح وسليم ان يرتحل عن الدنيا ان يترحل القلب عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدنيا غريبا يأخذ منها حاجة ويعود إلى أوطانه ده إحساس القلب السليم حقيقة لما لما بنتكلم في وصف الجنه نفسي في مره ابقى اكلمكم في وصف الجنه ان شاء الله لما بنتكلم في وصف الجنه الانسان يحس انه مش عايز يرجع من هناك مش عايز ينزل من هناك مش عايز يسمع الدنيا دي ولا يشوفها تاني ان يترحل عن الدنيا حتى ينزل بالاخره ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها حديث حارثة كيف, يا كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتنعمون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتضاغون فيها كأني يبقى الإنسان يعيش الحياة كأنه كأنه فعلا آه كأنه من أهل الآخرة كأنه عايش في الآخرة جاء إلى هذه الدار غريبا ده أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل بتذكر دايما عند هذا الحديث قصة أهل الكهف قالوا إيه لما استيقظوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا سبحان الله العظيم لما خرجوا إلى الكهف قالوا لبعضهم إيه فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا دخلوا الكهف ولكنه وإن كان كهفا في جبل إلا أن الكهف إذا آوى الإيمان صار جنة أهل الكهف بيقولوا واحد يروح يجيب لنا حاجة ناكلها بالراحة ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف أهو ده حال أهل الآخرة إحنا أصلا أصلا كنا في الجنة أبونا آدم وأمنا حواء خلقا في الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وخلقنا في الجنة في الجنة أبونا وأمنا ونزلنا للأرض مشوار نجيب شوية حسنات ونرجع تاني الجنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن ما على الأرض من متاع من آه ثمار من آه زينة كل اللي على الارض ده زينه لها سبحان الله العظيم زي اللي احنا عايشينه ده يتهد بعد يومين سبحان الله هي الدنيا كده زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس قال الله واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الدنيا دي احنا جايينها يومين بس بس امتحان فترة امتحان اللي ينجح يدخل الجنة واللي يسقط في الامتحان يدخل النار هذه الدنيا ممر معبر معبرة فلا قنطرة الدنيا فلذلك القلب هو ده هو ده اللي انا عايز اقوله ونفسي اقوله ان تفهم الدنيا انك تفهم الدنيا هي ايه ان الفترة اللي جايين عايشينها في الدنيا دي فترة اه امتحان ما هيش اقامة عشان كده كانت كلمة السلف يا ابني دي دنيا زعلنا تعبنا جوعنا شقينا كلنا شربنا ارتحنا سعدنا كل دي برضو الدنيا هي فترة وتعدي إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر قال له كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول الله أثر الحصير في جنبك قال ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أهي دنيا وتعدي فالقلب السليم مش مش مهتم بالدنيا مش شايل هم الدنيا مش آه، مش شاغل نفسه بالدنيا نهائي القلب السليم شايف ان الدنيا دي حاجة وخلاص هتعدي انتهت فهو من اهل الاخره وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثلاثة القلب السليم لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المط- المضطر إلى محبوبه إخوتي قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الله جل جلاله يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد عايز اقول ايه ان اللي خلقك الله والذي يعلم سرك وضميرك الله والذي يعلم حاجتك ومرادك وما ينفعك وما يضرك الله انه عليم بذات الصدور انه بكل شيء عليم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله جل جلاله الذي يعلم خلق لكل انسان ما ينفعه خلق لكل انسان ما يرضيه ويشبعه ولكن ال- الانسان بجهله وظلمه يعرض عما ينفعه وياتي ما يضر عشان كده قالوا ايه مش قالوا عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا رضي بالله ربا يعني مقسما للارزاق يعني لو الانسان راضي برزقه اللي ربنا رزقه اياه يبقى اسعد انسان في الدنيا راضي بصحته دي راضي بشغلته دي راضي بمرتبه ده راضي بزوجته دي راضي بشقته دي راضي بولاده دول راضي برزق الله لو راضي يبقى اسعد انسان في الدنيا لو مش راضي هم، هيبقى انكد انسان في الدنيا عشان كده لما كنت بتكلم في قصه سيدنا سليمان قلت ايه لما ارسلت له ملكه سبأ هديه قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم قلت إن كل إنسان لو رأى ما آتاه الله لم يرى ما أوتي غيره يعني لو أنت شايف اللي ربنا اداهولك لو أنت شايف زوجتك مش هتشوف حد تاني مش هتشوف مش هتشوف نسوان تاني لو انت شايفها لكن عشان انت مش شايفها او عشان انت باصص للاخريات ما انت شايفها شوفها لو انت شايف نعم ربنا عليك سبحان الله العظيم شوف نعم ربنا عليك الشاهد خلاصة الكلام ايه ان القلب السليم لانه سليم ما يقدرش يبعد عن ربنا السليم القلب السليم اللي مش مريض القلب اللي الصحيح القلب ده ما يقدرش يبعد عن ربنا ما يقدرش لو بعد شويه تلاقيه عمال يخبط على صاحبه الكلام ده قلناه زمان فاكرين لما قلنا انك تلاقي بعض الناس مكتئب مالك مش عارف متضايق حاسس ان انا مخنوق صدري مقفول طب انت زعلان ليه يقول مش عارف مش عارف مالي انا مش عارف انا مالي طب محتاج فلوس يقول الموضوع مش موضوع فلوس طب مراتك مزعلاك بالعكس طيبه جدا طب آه، حد في الشغل مضايقك لا لا لا خالص امال مالك تعبان مش عايز حد يكلمني سيبوني في حالي محدش يقول لي مالك الخنقه دي اللي بتيجي لبعض الناس ح- عمرك حسيت بيها جات لك مره ها الخنقه دي اللي بتيجي لبعض الناس يبقى مخنوق متضايق قرفان مهموم زهقان م... تقولها ازاي يقولك مش عارف اقول بس انا قافل سببها دي او بيسميها تسميتها او توصيفها شرعا اسمه وحشه تقع بين العبد وبين الله وحشه تقع في القلب وهذه الوحشه نتيجه الذنوب والمعاصي هي دي معنى ان الانسان لما يعصي ربنا لما يبعد عن ربنا لا يزال قلبه يضرب عليه مخنوق متضايق مالك مفيش حلها ايه انه يرجع لربنا يتوب يزود الطاعات يقرب من ربنا يستحث الخطوات قيام ليل ذكر تلاوة قرآن دعاء بكاء صدقة الشغل لكن القلب ده لو هو مش سليم بيستمتع وينسى قلب يبقى مريض عمال يستمتع ويهيص في الذنوب والمعاصي والفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى فتجد ان هذا الانسان الذي يبتعد عن الله ويظل بعيدا ربنا مش بيحبه قلبه مريض قلبه ضعيف مطرود مغبون مبعد يعصي ويتمادى في المعاصي قال الله جل جلاله ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما قال الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون اوعى تفكر عشان بيديك فلوس ويديك ولاد انه راضي عنك وانه بيحبك مش شرط ده ممكن يبقى ده طرد ليه لانه حين يعطى الانسان قد يغتر ويملا قلبه الغرور فيهلك حين يعطى الانسان قد آه، يتكبر قد ينشغل عن الله ويفرط اما الاخر فكل ما يبعد ربنا يديله على دماغه عشان يرجع كل ما يبعد ربنا يديله كل ما يبعد قلبه مش طايق يقول لك مش مرتاح فعلامة القلب السليم أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله حتى يعود إلى الله ويتعلق بالله يا جماعة أنا قلت إن التوحيد هو تعلق أو من معاني التوحيد تعلق القلب بالله وحده لا شريك له إن قلبك يبقى متعلق بالله يعني رضي بالله ربا وحبيبا ومعبودا وإلها وسيدا رضي بالله جل جلاله صدق فيه رجاؤه وصدق عليه توكله وصدق فيه حبه يتعلق بالله تعلق المحب المضطر الى محبوبه يا رب يا رب ماليش غيرك والله احيانا تجد قلبك لما تلاقي نفسك بتطلب من ربنا كذا وبعدين تطلب منه كذا وبعدين تطلب منه كذا طلباتك كتيرة تقول له يا رب انا هعمل ايه سامحني ما انا ماليش غيرك هطلب من مين محتاج لك هي دي تعلق المضطر مفيش غيره ان احساس قلبي احساس قلبي انه ليس لي الا الله ماليش غيره اي حاجه محتاجها صغيره كبيره اقول يمين ماليش غيرك يا رب اقول يا رب فبه يطمئن الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا القلب السليم هذا القلب السليم طمأنينته بذكر الله فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو ومنه يخاف قلب لا يعرف إلا الله إخوتي عايز أسيبكم تتدربوا لحد ما اشوفكم الحلقه الجايه تدريب حقيقي على التبتل الانقطاع لله الاحساس الحقيقي بانه ليس لك الا الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله